بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين وصلنا لإصحاح خمسة من رسالة يوحنا الأولى رسالة يوحنا كتبها يوحنا الحبيب في نهاية القرن الأول بعد استشهاد بقية التلاميذ وأغلب الجيل الأول اللي عاصر ربنا يسوع له المجد على الأرض فكانت تعتبر رسالة فريدة لأنها رسالة شاهد من جيل المسيح له المجد وفي الوقت ده كان في تشكيك في ربنا يسوع له المجد فكان بيثبت برسالته أن المسيح له المجد هو ابن الله الحقيقي الظاهر في الجسد وينادي فينا بضرورة المحبة لكل البشر علامة الإيمان بالمسيح كمخلص هو ان الواحد قلبه يتفتح ويحب كل الناس اخر اصحاح كل من يؤمن ان يسوع هو المسيح فقد ولد من الله وكل من يحب الوالد يحب المولود منه ايضا طريق الولاده من الله يعني ايه الواحد يبقى ابن الله ازاي يبقى ابن الله تحتاج اولا لايمان كل من يؤمن ان يسوع هو المسيح فقد ولد من الله زي ما قال في انجيل يوحنا اول اصحاح الى خاصته جاء خاصته لم تقبله اما كل الذين قبلوه فاعطاهم سلطانا ان يصيروا ابناء الله قبلوه يعني امنوا به كاله او امنوا بسر تجسده في واحد يقول طب خلاص يبقى الإيمان هو هو الولادة أقول له لا هو الإيمان أول خطوة أو أول شرط في الولادة بدليل أن ربنا يسوع له المجد ربط الولادة بالمعمودية لما قال لنيقوديموس إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يعاين ملكوت الله المولود من الجسد جسد هو والمولود من الروح هو روح يبقى الولادة الجديدة ارتبطت بالإيمان والمعمودية لازم فيها معمودية كل من يؤمن أن يسوع هو المسيح فقد ولد من الله وكل من يحب الوالد يحب المولود منه أيضا يعني اللي بيحب ربنا لازم يحب المسيح لانه يعني بلغه يوحنا البسيطه اذا كنت بتحب الاب مش هتحب الابن ليه ولو ما صدقتش ان الابن ابن الله يبقى انت مش راضي تصدق ابوه لان الاب هو اللي شهد لابنه الاب هو اللي شهد للابن فاحنا لما نرفض الايمان بالمسيح معناها رافضين شهاده الاب عن ابنه عشان كده في حته تانية يقول يبقى احنا طلعنا ربنا كذاب لو احنا مش راضيين نصدق ان الاب شهد عن ابنه وقال هذا هو ابني الحبيب ودي اتكررت مرتين بشكل صريح وواضح مرة وقت معمودية ربنا يسوع له المجد ومرة وقت التجلي غير شهادة الأنبياء وشهادة المسيح لنفسه وشهادة الروح القدس إنما من ناحية الآب في صوت جه من السماء صريح جدا بيقول هذا هو ابن الحبيب كل من يحب الوالد يحب المولود منه ايضا يبقى عشان تقول بحب ربنا تلقائي هتحب ربنا يسوع كمان والا تبقى انت مش بتحب ربنا بهذا نعرف اننا نحب اولاد الله اذا احببنا الله وحفظنا وصاياه دايما يربط بين محبه الله ومحبه الناس اللي يحب الناس هيحب ربنا اللي يحب ربنا هيحب الناس اللي يحب ربنا لابد أن يحب ابنه الوحيد وهكذا بهذا نعرف أننا نحب أولاد الله إذا أحببنا الله وحفظنا وصاياه عاوز تقيس محبتك للناس شوف انت بتحفظ وصية ربنا قد ايه هيقول ايه العلاقة كله موصل لبعضه الحب حاجة واحدة لما تحب ربنا بصدق هتحب الناس بصدق ولما تحب ربنا بصدق هتحفظ وصايا ربنا لما تحفظ وصايا ربنا هتلاقي اغلبها مرتبط بعلاقتك بالناس بمحبة الناس فضروري هتحب الناس وهكذا هتلاقي الحب شغلك قلبا وقالبا إذا أحببنا الله وحفظنا وصاياه فأن هذه هي محبة الله أن نحفظ وصاياه برضه ما فيش حد فينا لو اتسأل بتحب ربنا هيقول لا طبعا كلنا هنقول بنحب ربنا إنما لو اتسألنا قد إيه بتحفظ وصاياه لا الإجابة هتختلف المقياس الأول والصريح لمحبة ربنا هو الكلمة دي من يحبني يحفظ وصاياي في الأول أنت عارف وصايا ربنا ولا لا لو أنت مش عارف وصية ربنا أساسا تبقى ما تقدرش تقول بحب ربنا ده أنت مش عارف الوصية أساسا مش هقول لك حافظها أنت مش عارفها يعني واحد مش بيقرا الإنجيل مش عارف ربنا مستني منه إيه طب ما يبقى أكيد بعيد عن ربنا ولما عرفت الوصية انشغلت بيها قد ايه هو مقياس تاني واحنا كلنا عارفين وصايا كتير بس قد ايه مالية دماغك وشغلاك مقياس تالت قد ايه نفذت منها وصية زي لا تدينوا لكي لا تدانوا بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم وصية حافظينها كلنا طيب هل فعلا النهاردة عمرك ما بتجيب سيرة انسان مهما حصل ما هو ده دليل حبك لربنا انك تبقى حريص تماما على حفظ وصيته انما لو الواحد بيتنازل وبيرضي الناس وبيغلط يمين وشمال ما يقدرش يقول انا بحب ربنا قوي تبقى محبته لربنا مش كامله ناقصه كتير لما مثلا نقول وصيه زي احسنوا الى مبغضيكم احسنوا الى مبغضيكم هل انت تممتها دي مشغول بيها ولا مش مشغول بيها طيب شوف بقى مين اللي بيبغضوك ورد فعلك ليهم ايه لو انت لسه بتتجنبهم يبقى محبتك لربنا ضعيف لو انت يا دوب بتتقي شرهم يبقى برضه لسه محبتك محدوده ده الوصيه بتقول احسنوا الى مبغضيكم من يحبني يحفظ وصاياي احسنت للناس دول ولا اتكلمت عليهم بالردي ولا صدتهم ولا تجنبتهم ولا ايه رد فعلك بالظبط هذه محبة الله أن نحفظ وصاياه ووصاياه ليست ثقيلة وصاياه ليست ثقيلة واحد يقول لا ازاي بقى ده وصية ربنا تقيلة ده في حاجات صعبة أوي ازاي يعني ينبغي أن يصلى كل حين شكلها تقيل دي ازاي هقعد أصلي على طول ازاي احب اعدائي شكلها تقيل قوي يقول الانبا انطونيوس وصية ربنا سهلة للي يحب ربنا لما الواحد يحب واحد كل طلباته تبان صغيرة انما لو مش بيحب كفاية تلاقي الطلب تقيل انت لما تكون بتتعب لابنك تبقى عاوز تديله عينيك ومهما طلب ومهما تعبت ما تحسش بالتعب انما لو بتتعب لواحد بقى مش على نفس الدرجة من الحب هتتململ وهتفاصل وهتقول انا عملت كتير وانا قدمت كتير وانا تعبت كتير اصل الحب مش كفاية امتى الوصية ما تبقاش تقيلة ليه يوحنا بيقول وصاياه ليست ثقيلة لانه بيحب ربنا جدا فبيقول لنا يا جماعة الوصية مش صعبة يقول له لا دي صعبة قوي احنا شايفينها صعبة جدا ده في ناس بتقول مستحيلة يقول لا صدقوني مش صعبة ولا تقيلة لو حبيتوا ربنا قوي هتلاقوا كل حاجة طلبها ربنا سهلة يبقى حكاية التقل والسهولة مرتبطة بالحب برضو دي تحللنا اشكال تاني واحد يقول طريق ربنا ضيق قوي صعب قوي واحد تاني يقول صدقوني انا حاسس طريق ربنا مش صعب قوي هو قال صحيح انه ضيق بس أنا شايف أنه في حتة تاني بيقول فيها تعالوا يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم ونيري هين وحملي خفيف نقول الله إزاي في حتة نيره هين وحمله خفيف وفي حتة تاني ما أضيق الباب وأقرب الطريق المؤدي للحياة هي مرتبطة بقد إيه بتحب ربنا لو بتحب ربنا قوي هتقول نيري هين وحملي خفيف هتلاقي حمل الصليب سهل هتلاقي كل الوصايا سهل هتلاقي حتى لو في اضطهادات تدخل عليها بفرح ولو الحب قليل هتلاقي كل وصية مشكلة وكل وصية تقيلة وكل خطوة تخطيها تعول همها لأنك مش بتحبه كفاية إذا السؤال المهم يا ترى بتحب ربنا قد إيه؟ لو بتحب ربنا قوي هتلاقي كل طلبات ربنا سهلة. وهتبقى فرحان وأنت بتتعب عشان ربنا. وهتقول للناس صدقوني نيره هين وحمله خفيف. واللي هيمشي معايا جدرحها لنفسه. إنما في واحد ياخد بس الحتة بتاعت ما أضيق الباب ويركز فيها. ويبقى عاوز يقول للناس الطريق صعب قوي ما تقربوش ما تقربوش هو ربنا لما قال الطريق ضيق عشان يوعينا انه يعني في العالم سيكون لكم ضيق وما تفتكروش ان احنا لما نمشي ورا المسيح ما فيهاش تعب لكن ما كانش بيقول كده عشان يخلي الناس ما تمشيش ورا ده كان بيوعيهم بس لكن كمان بيقول لهم انا معاكم هتلاقوا الطريق مش صعب وصاياه ليست ثقيله كمان الوصية مش تقيلة لأن في لأن الوصية بتعملها بقوة خارجية. يعني إيه؟ يعني أنت لوحدك في وصايا لا يمكن تقدر تعملها. كإنسان طبيعي قدام وصية أحبوا أعداءكم لا دي مش في طاقتك كإنسان. كبشر تحب عدوك إزاي؟ وإذا كان اعتدى على أولادك وإذا كان أذى أقرب الناس ليك وإذا كان عذبك ياما طب دي هتحبه إزاي دي؟ بأي قدرة بشرية تحبه. إنما هنا تيجي آية تاني تقول إيه غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله. وآية تاني تقول بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيء. يبقى تقول صح الوصية تقيلة لو أنا بعملها لوحدي وتقيلة قوي ومستحيلة كمان. إنما لما أكون معايا ربنا الوصايا ليست ثقيلة لأن في حاجة اسمها نعمة نعمة يعني إيه؟ يعني قوة خارجية عطية إلهية عمل الروح القدس فيك يعينك على وصايا تبدو قدامك للوهلة الأولى صعبة جدا زي وصية الترك حكاية اذهب اترك كل أموال أهلك دي اللي عملوها رهبان كتير بداية من أنبا أنطونيوس قدام الناس دي وصية صعبة أوي أسيب كل حاجة كل حاجة أب وأم وإخوات وعيلة وزوجة وأولاد وفلوسه وأبقى كده ملياش أي حاجة في الدنيا تبدو وصية مستحيلة طب تقول إيه في آلاف ويمكن ملايين عبر العصور نفذوا الوصية دي حتى في حرفها جابوا القوة دي منين قدروا يطيعوا الوصية دي إزاي قدروا يتركوا كل شيء وكل شيء ده كتير كتير قوي وفضلوا فرحانين كمان لابد ان في نعمة في الموضوع دي مش قدرة بشرية وكانوا عاقلين مية في المية ما كانوش مجانين انما يقولوا مع يوحنا الحبيب وصاياه ليست ثقيلة طب ازاي يا انبا انطونيوس حسيت الوصية مش تقيلة يقول بحب ربنا اول ما قال لي ان اردت ان تكون كاملا اذهب بيع كل مالك واعط الفقراء وتعالى اتبعني طلعت داري انفذ اللي طلبه نقول له ما حسيتش انها صعبه قال صدقوني ما حسيتش ده انا كنت فرحان قوي وانا بعمل كده وطلعت كده للصحراء وانا ما عنديش حاجه خالص طبعا النهارده بنقول انبا انطونيوس العالم كله يعرف انبا انطونيوس ده لو كان عاش في جيله مجرد واحد غني ولا حد فينا كان سمع عنه النهارده وصاياه ليست ثقيله هي ليست ثقيله لمن يحب الله إذا دايما لما تحس إن في وصية صعبة صدقني العيب مش في الوصية، العيب فينا. ان المحبة بتاعتنا ضعيف عشان كده شايفين الوصية تقيلة لأن كل من ولد من الله يغلب العالم ده يؤكد نفس الكلام الوصية تبان صعبة ليه لأنها كمان ضد التيار يعني التيار في الدنيا كله إباحية كله طمع كله كبرياء انت الوصية ربنا عكس كده فطبعا دي حتة صعبة عشان تعيش وسط الدنيا انسان طاهر عفيف دي صعبه لانه ضد العالم عشان تعيش شخص متواضع في زمن كل الناس بتحب تتكبر وتتفاخر وتتعالى مش سهل لما تعيش سخي تعطي لمن يستحق ولمن لا يستحق والناس كلها طماعة حواليك برضه مش سهلة إنما أنت أصلك عجينة جديدة طينة جديدة خليقة جديدة ولادة جديدة فأنت مولود من ربنا طبيعي تختلف عن أهل الدنيا كل من ولد من الله يغلب العالم إذا في حاجة تاني تخلي الوصية سهلة هي إنك أنت معاك طبيعة جديدة أنت شخص غير بقية الناس لأنك مولود من الله فطبيعي تغلب العالم هنا تغلب العالم يعني إيه يعني ما تمشيش وراه يعني ما تخضعش لمبادئه يعني ما بتعملش زي ما الناس بتعمل ليه لانك مختلف ايه وجه الاختلاف انت مولود من فوق ادم العادي من التراب والى التراب يعود انت بعد المعموديه تقول ايه انا من السماء وراجع السماء انا جاي هنا يومين بس كده ضيافه انما الباقيين يكونوا من الارض وراجعين للارض انا اتولدت من فوق فراجع فوق فبالنسبه لي الموضوع مختلف كل من ولد من الله يغلب العالم وهذه هي الغلبة التي تغلب العالم إيماننا من هو الذي يغلب العالم إلا الذي يؤمن أن يسوع هو ابن الله تاني يرجع لنفس القضية انه ما فيش حد هيقدر يغلب العالم ده الا اللي يؤمن ويعترف ان يسوع هو ابن الله ايماننا بالمسيح الله المتجسد هو اللي بيغلب العالم تبعيتنا لربنا يسوع له المجد ابن الله بالحقيقة هي اللي بتخلينا نغلب العالم إنما لو كانت مسألة أخلاق لا في ناس أخلاقها كويسة كتير ولو الحكاية فلسفات أهو الفلسفات كتير والمبادئ والفرائض وال... لا الحكاية مش كده احنا مبنيين على أساس الإيمان بالمسيح اللي عاوز يغلب العالم أهم قضية في حياته المسيح إلهنا جاء وتألم من أجلنا عشان يفدينا ويخلصنا هو الإيمان ده الذي نغلب العالم كمان كلمة نغلب العالم معناه في معركة مستمر والمعركة تلاحظوا أن الكتاب المقدس كله في العهد الجديد بيتكلمش أبدا عن معركة بالإيد أو معركة بالجسد أو معركة بالأسلحة الأرضية ما عندناش خالص الكلام ده عشان في ناس بتتهم المسيحية بالإرهاب بالمرة يعني لا إرهاب إيه؟ إرهاب إيه وإحنا عندنا وصية بتقول أحبوا أعداءكم باركوا لعينيكم طب يجي منين الإرهاب وإحنا عندنا الوصية دي؟ احسنوا إلى مبغضيكم صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم من أين هتفق الإرهاب مع الكلام ده؟ إنما إحنا عندنا معركة ما بننكرش بس مع الشياطين مع الشر اللي في الدنيا دي معركتنا معركتنا ان احنا نغلب الشر بالخير ده اللي علمه لنا الكتاب لا يغلبنك الشر اغلب الشر بالخير ان جاع عدوك فين الارهاب بقى اطعمه ان عطش اسقيه هو ده الارهاب لانك ان فعلت هذا تجمع جمر نار على راسه فاحنا بنغلب العالم صحيح بس مش بالسلاح ولا بالقوة البشرية الحب بالصلاة بالنقاوة بالمبادئ المسيحية بالإيمان بربنا يسوع له المجد هو ده اللي يغلب العالم لما تبص للتاريخ تلاقي صحيح المسيحية غلبت العالم يعني في القرون الثلاثة الأولى كانت معركة عنيفة جدا بين الرومان بكل أسلحتهم وقوتهم وسلطتهم الزمنية ومعاهم اليونان بكل فلسفتهم وتاريخهم وثقافتهم كل دول اجتمعوا على المسيحيين الأوائل البسطة اللي يعني ابتدوا بشوية صيادين وفلاحين مين اللي غلب في الآخر انهارت الإمبراطورية الرومانية وانهارت الفلسفة اليونانية والمسيح له المجد ملك على القلوب وعلى النفوس وعلى البلاد بعد ما المسيحية فرشت الطريق بملايين من الشهداء ادي ادي النصرة بتاعتنا والمسيح له المجد انتصر بدم اولاده زي ما انتصر على الصليب بدمه انتصر في الكنيسة بدم أولاده لكن هم حد فيهم كان بيمسك سلاح ويخبط أبدا كانت سلاحهم الصلاة والصوم والإنجيل والاعتراف والتناول والقداسة وصية ربنا غلبوا العالم لما تقرا التاريخ تتعجب ازاي العالم ده كله انهار قدام المسيحيين البسطاء بدون سلاح عشان كده يقول لأن الذي فيكم أعظم من الذي في العالم اللي فينا أقوى الروح اللي فينا روح الله الروح اللي في العالم روح الشر روح الله أقوى فطبيعي حتى لو احنا من بره شكلنا ضعيف الذي فينا أعظم من الذي في العالم من هو الذي يغلب العالم إلا الذي يؤمن أن يسوع هو ابن الله هذا هو الذي أتى بماء ودم يسوع المسيح دي آية مهمة دي المسيح أتى بماء يعني إيه حكاية ماء دايما إشارة للمعمودية إنما يوحنا المعمدان جاء بماء فلما سألوا يوحنا المعمدان قالوا له تكونش أنت المسيح لأنك بتعمد قال لهم أبد أنا لست أنا المسيح قالوا له طب بتعمد ليه إذا اليهود عندهم اعتقاد اللي هيعمد هيبقى المسيح قال لهم استنوا أنا بعمدكم بماء للتوبة أما الذي يأتي بعدي يعمد بالروح القدس ونار الذي لست أهلا أن أنحني وأحل سيور حذائه يعني هو بالنسبة لي سيد وأنا عبده أنا ما استاهلش أفك سيور حذائه يعني أنا أسجد أمام قدميه كعبد لأنه سيد الكل ده مين اللي بيتكلم أعظم مواليد النساء واللي بيقول الشهادة دي بيقول لست مستحقا أن أنحني وأحل سيور حذائه أنا بعمدكم بمية للتوبة أنا بجهزكم بس إنما هو عنده نار عنده قوة عشان كده المسيح له المجد يتقال عليه أتى بماء ودم دم إشارة للفداء لأن فداء العهد الجديد هو الفداء الحقيقي الفدية في العهد القديم كانت ذبيحة حيوانية عاجزة لأن ازاي دم ثيران وتيوز هيغفر خطايا بشر إنما المسيح أتى بماء المعمودية ودم الإفخارستية أتى بماء التطهير والتجديد ودم الحياة الجديدة أو دم الفداء الحقيقي عشان كده يقول أتى بماء ودم يسوع المسيح يمكن تفكرنا بيوم ما الطعن ربنا يسوع في جنبه خرج منه دم وماء وحتى يوحنا قال ساعتها أنا شاهد على الكلام ده وأنا عينت الكلام ده بنفسي والذي شهد شهادته حق لأن دي كانت إشارة أن المسيح له المجد مات حقا ولكنه يحمل سر الحياة كان مش طبيعي أن واحد ميت بعد ما يموت يطعنوه ينزل منه دم فكونه ينزل منه ماء ودم كانت في حد ذاتها معجزة إنما هي إشارة أيضا أن المسيح أتى بماء ودم ليس ماء العهد القديم فقط اللي هو مجرد اغتسال خارجي وإنما دم العهد الجديد الذي يغفر الخطية فعلا وبالتالي المية يبقى لها طعم تاني قوة تانية الماء والدم إشارة لارتباط الصليب بالمعمودية احنا ليه بنتعمد دلوقتي احنا مش بنتعمد على شكل معمودية يوحنا المعمدان دي كانت معمودية توبة مجرد توبة انما النهاردة بنتعمد في معمودية العهد الجديد وراءها دم المسيح ازاي المسيح لما مات دفع ثمن خطايانا وقام جدد طبيعتنا واعطانا سر الحياة الجديدة ففي المعمودية يحصل ايه الواحد يموت معاه ويقوم معاه فاصبح الدم هو الع... هو القوة اللي اللي دخلنا على المعمودية عشان كده تلاحظوا اللي منكم يحضر صلاة طقس القداس المعمودية الكاهن يمسك الصليب ويقعد يحرك المية وهو بيصلي ليه؟ كأنه بيقول المية دي هتاخد قوة الصليب قوة الفداء المية دي ستنقل الحياة الجديدة من المسيح المصلوب الفادي إلى الشخص المعمد المية دي هي اللي هينكسر فيها سلطان الشر لأن الإنسان العتيق هيدفن دلوقتي فيها وهيقوم الشخص جديد زي المسيح يبقى في ارتباط بالماء والدم الدم هو الذبيحة والماء هو المعمودية ودول سر الحياة الجديدة فالمسيح له المجد أتى بماء ودم يعني جايب سر الحياة الجديدة لينا لأن الحياة أظهرت أول حاجة قالها في رسالة يوحنا الأولى الحياة أظهرت جايبها لنا ازاي رب الحياة الجديدة دي قال بماء لأن المية دايما سر الحياة إنما معاها دم جديد الدم القديم أصله بتاع البشر فسد فربنا كأنه بيعمل نقل دم طب دم مين بقى اللي ما فيهوش فساد قال ما فيش إنسان ما عندوش فساد يأتي ابن الله متجسدا بدم نقي مقدس بلا عيب دم ابن الله ويقول يلا خدوا ماء ودم عشان يبقى لكم حياة جديدة هذا الذي أتى بماء ودم يسوع المسيح لا بالماء فقط عشان ينبهنا ويقول احنا ما عدناش يهود احنا ما عدناش مجرد ميه من بره كانها بتغسل جسدنا امال الخطيه اللي جوه مين يغسلها الطبيعه الفاسده اللي جوانا اللي جوانا مين يغيرها دي عاوزه معجزه دي عاوزه فداء حقيقي دي عاوزه دم لان بدون سفك دم لا تحصل مغفره فبيقول لا بالماء فقط بل بالماء والدم والروح هو الذي يشهد يعني ايه ايه اللي ورا كل الاسرار اللي في الكنيسه الروح القدس ايه اللي بيخلي ميه المعموديه تتحول الى ميه حيه تعطي حياه للي هينزل فيها الروح القدس لأنه بنسميها الماء والروح إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يعاين ملكوت الله إيه اللي يخلي اللي على المذبح خبز وخمر يتحول إلى جسد ودم ربنا يسوع المسيح الروح القدس احنا في القداس بنستدعي الروح القدس نقول له ليحل روحك القدوس علينا وعلى هذه القرابين طهرها وينقلها ويظهرها قدسا لقديسيك يبقى الروح القدس هو اللي بيحول هذا الخبز إلى جسد حقيقي وهذا الكأس إلى دم حقيقي فمين اللي بيشهد ان المية دي مية حية تعطي حياة ومين اللي بيشهد ان الدم اللي عندنا هو دم ابن الله الذي يغفر كل خطية الروح القدس فيقول ايه لا بالماء فقط بل بالماء والدم والروح والذي يشهد الروح القدس دخل فينا بعد المعمودية سكن فينا وأصبح الروح القدس يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله الروح القدس يشتغل جوانا ويشتغل في الأسرار من بره يشهد جوه قلبنا أن احنا أولاد ربنا ويشهد في عمله في الكنيسة أن المسيح وسطينا من خلال الأسرار فالروح هو الذي يشهد لأن الروح هو الحق برضه واحد ممكن يقول الله انت لخبطتنا مش المسيح قال انا هو الطريق والحق طب ويعني ما الروح القدس هو روح المسيح مفيش فرق ولا حاجة المسيح هو الحق والروح القدس هو الحق لانه روح الله في ناس تحب تمسك كده في اللفظ وتت كانها اتلخبطت لا احنا الاب والابن والروح القدس واحد في الطبيعه والجوهر فالروح القدس هو الحق طبعا عشان كده احنا جوانا الحق لو مشيت ورا الروح القدس اللي جواك تبقى انت ماشي في الحق تبقى انت بتعرف الحق فإن الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة الآب والكلمة والروح القدس وهؤلاء الثلاثة هم واحد في ناس بتقول انتوا جبتوا جبتوا منين حكاية الثلاثة ما جبناش من عندنا حاجة الكتاب بيقول اهو يوحنا الحبيب بيقولها ببساطة شديدة هي إيماننا بيقول اللي بيشهدوا للحق في السماء يعني الله ثلاثة في واحد الآب والكلمة والروح القدس والثلاثة هم واحد طب ازاي يبقوا ثلاثة وازاي يبقوا واحد بصوا يا جماعة برضه تشبيه بسيط قاله حد من أبائنا يقول انه لو جبنا مثلث من الذهب قطع الذهب على شكل مثلث بقت الزوايا ألف به جيم ألف دي ذهب به دي ذهب جيم ده ذهب إنما ألف غير به غير جيم لأن لو ألف هو به هو جيم يبقى أنا بتكلم عن نقطة لكن أقدر أقول إن ألف مش ذهب ذهب به ذهب طبعا ذهب جيم ذهب ذهب إذا الطبيعة واحدة كلهم ذهب إنما ألف غير به غير جيم فالله إله واحد لاهوت واحد طبيعة واحدة واخدين بالكم إنما الآب غير الابن غير الروح القدس في الأقنومية برضو احنا في مجتمع غير مسيحي كلمة ثلاثة بتزعج الناس شوفوا التعبير اللي قاله يوحنا الحبيب تعبير يبسط الموضوع قدام الكل لما تقول لأخونا غير المسيحي نحن نؤمن بالله وكلمته وروحه هتلاقي صدقني الكلام يدخل دماغه ويريحه ليه هو ما عندوش اعتراض ان الله له كلمة وله روح مش هتلاقي عنده اعتراض في الحتة دي هتقول له هم دول التلاتة كده انا بتكلم عن ثلاث آلهة منفصلين ولا بتكلم عن اله واحد والاله واحد خلاص ادي الثالوث بتاعنا الله وكلمته وروحه احنا بقى عندنا كلمة الله تجسد وحل بيننا عشان يفدينا وعشان يكشف لنا عن نفسه عشان نعيش بيه دي بقى القضية اللي بعدها ان الكلمة صار جسدا وحل بيننا انما البداية ايه الله وكلمته وروحه والثلاثة هم واحد الذين يشهدون في الثلاثة هم الآب والكلمة والروح القدس وهؤلاء الثلاثة هم واحد تفكرنا الحكاية دي بيوم عماد ربنا يسوع له المجد قبل كده كانتش الناس فاهمة قوي طبيعة الثالوث مع انه الثالوث ده طبيعة الله منذ الأزل لكن لما المسيح نزل للمية حصل حاجة عجيبة انه السماء اتفتحت ونزل صوت من السماء بيقول هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت والروح القدس خد شكل حمامة ونزل واستقر على رأس المسيح فبقى الآب في السماء بيشهد والروح القدس بيشهد والابن بيشهد هؤلاء الثلاثة هم واحد الذين يشهدون للحقيقة هم الآب والابن والروح القدس والثلاثة هم كل واحد عشان كده احنا دايما لما نعمل لما نعمد لازم نعمد باسم الثالوث نقول أعمدك يا فلان باسم الآب والابن والروح القدس ثلاث تخصيصات الله الواحد امين اله واحد امين لازم نعمد باسم الثالوث لانه ده اهم اعتراف في الايمان المسيحي اننا نؤمن باله واحد الله وكلمته وروحه وهؤلاء الثلاثه واحد واحد يقول بس هي صعبه تدخل العقل قوي نقول له ما هو ربنا ما ينفعش كله يدخل العقل والا ما يبقاش ربنا انت عاوز ربنا يخضع لعقلك طب هيبقى ربنا ازاي ربنا لازم يكون فوق العقل يعني اعلى من التصور والتخيل طبيعة الله كده لان الانسان محدود والله غير محدود فحتى لو حاسس انه لسه مش مفهومة قوي ما هو لازم يكون فيها حتة كده وإلا لو فهمته مية في المية تبقى مفهوم معرفتش ربنا تبقى عرفت حاجة تاني لأن العقل لا يدرك الله كله بولس الرسول الفيلسوف العميق يقول الآن أعرف بعض المعرفة ده بعد سنين طويلة قوي من عشرته لربنا وفيلبي يقول لأعرفه أنا عاوز أعرفه وقوة قيامته وشركة آلام متشبها بموته وإنجيل يوحنا يقول هذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي ويسوع المسيح الذي أرسلته يعني ناخد الأبدية كلها عشان نعرف ربنا وما تكفيش مع أنه ملهاش نهاية لأن الله غير محدود إذا نحن نؤمن أي نقبل شهادة الله عن نفسه الله أعلن عن نفسه أنه آب لا يرى وكلمة متجسد ربنا يسوع له المجد وروح قدس يعمل فينا عشان يوصلنا السماء هنقول له أمين اللي تقول عليه يا رب نقبل ونؤمن بيه انما هنقول لك مش عاوزين طب ما احنا الخسرانين احنا لابد ان نؤمن بما يعلنه الله لنا والذين يشهدون في الارض دي شهادة السماء لانه السماء فيها ربنا الذين يشهدون في الارض هم ثلاث الروح والماء والدم والثلاثة هم في الواحد يعني ايه طب ما هو الاب والابن والروح القدس مالي السماء والارض لكن الذي يعمل في الارض يعني في الكنيسه بقى اللي لسه على الارض كيف تنتقل هذه الحقيقه من السماء الى الارض ازاي الحق الالهي ده يدخل حياتك انت كانسان لسه على الارض محتاج الماء والروح دي اسمها ايه المعموديه عشان تدخل في الحق ومحتاج الدم اللي بالروح القدس عشان تتمتع بعشرة ربنا وتثبت فيه على طول تبان ان دي الاسرار الروح القدس يعمل في سر المعمودية عشان يعطي الحياة الجديدة ويبقى عندك الحقيقة جواك والروح القدس يعمل في سر التناول عشان يعطيك دم حقيقي ليسوع المسيح إلهنا عشان تثبت في الحق والحق يثبت فيك إذا الذين يشهدون على الأرض هم الروح طبعا الروح في السماء والأرض بس هو العامل في الأسرار هو العامل في حياتنا والماء هيتحول بالروح إلى ماء حي والدم ده اللي ه- اللي هناخده بالروح القدس هيبقى دم وهؤلاء الثلاثة هم في الواحد يعني ايه الثلاثة دول في المسيح له المجد يعني ايه ما هو الروح روح المسيح والمية دي خرجت من جنب المسيح والدم خرج من جنب المسيح فكل ده بيعمل ايه بيلزقك في ربنا يسوع الاله الوحيد الذين يشهدون في الثلاثة هم الآب والكلمة والروح القدس وهؤلاء الثلاثة هم واحد والذين يشهدون في الأرض هم ثلاثة الروح والماء والدم والثلاثة هم في الواحد لما قالوا ليوحنا المعمدان اللي انت عمدته خد الناس منك قال لهم استنوا الذي يأتي من فوق هو فوق الجميع والذي يأتي من الأرض هو أرضي بالرغم ان يوحنا المعمدان مرسل من السماء كنبي لكن قال لهم انا كده كده في الاول وفي الاخر برضو انسان جيت من الارض اما المسيح فجاي من السماء اله على الكل عشان كده في حديث المسيح له المجد مع نيقوديموس قال له انت مستغرب من الكلام ليه ان كنت قد قلت لكم الارضيات ولم تؤمنوا فكيف تؤمنون ان قلت لكم السماويات طب ايه الارضيات ده كان بيكلموا عن المعموديه طب هي المعمودية أرضيات يقصد المعمودية اللي هتحولك من إنسان عادي إلى إنسان العهد الجديد إلى إنسان روحاني دي حاجة على الأرض مفيش معمودية في السماء ومفيش تناول في السماء ليه؟ في السماء خلاص الحقيقة معلنة قدام عينك المسيح قصاد عينك إلى الأبد إنما المعمودية والإفخارستية هي الطريق للسماء وإحنا على الأرض فدول الذين يشهدون على الأرض انت محتاج المعمودية والميرون والتوبة والتناول الحياة دي كلها هي اللي توصلك السماء لكن لما توصل السماء خلاص مش هيبقى عندك اي نوع من البعد او التساؤل او الجهل بربنا هتبقى دخلت في حضرة الله الى الابد لم تعد تحتاج الى ماء المعمودية ولا الى دم الافخارستية لانك في المسيح الى الابد ان كنا نقبل شهادة الناس فشهادة الله اعظم يعني ايه يعني الناس هي اللي بتتبادل الاخبار وبتحكي وفي فلسفات كثيره ومعتقدات كثيره بدات من الناس واحد يطلع بفكره وينادي بيها والناس تمشي وراه قال يعني هنصدق كلام الناس ومش هنصدق لما ربنا نفسه يشهد عن نفسه ان كنا نقبل شهاده الناس فشهاده الله اعظم كان الله شهد لابنه الوحيد والروح القدس يشهد للابن كل حين طب احنا مش عايزين نصدق ربنا هنصدق كلام الناس لأن هذه هي شهادة الله التي قد شهد بها عن ابنه من يؤمن بابن الله فعنده الشهادة في نفسه برضه دي تنبهنا لحاجة ان كلمة الشهادة في الأصل هي كلمة مسيحية أساسية من القرن الأول كلمة الشهادة دي تلاقوها في إنجيل يوحنا وفي رسالة يوحنا عشرات المرات لأن الشهادة هي الاعتراف بالإيمان المستقيم أساسها إيه؟ نؤمن أن يسوع المسيح هو ابن الله أتى وخلصنا أو قانون الإيمان اسمه الشهادة فبيقول من يؤمن بابن الله عنده الشهادة في نفسه ليه؟ لأن الشهادة دي هي شهادة الله نفسه عن ابنه فأنا صدقت ربنا من لا يصدق الله فقد جعله كاذبا القضية خطيرة اللي مش عاجبه الموضوع هو بيكذب ربنا لأن ربنا قال كده أنا ببساطة بقول أمين أنا مصدقك يا رب غيري بيقول لأ أنا مش موافق خلاص أنت خليت ربنا كذاب كده من لا يصدق الله قد جعله كاذبا لأنه لم يؤمن بالشهادة التي قد شهد بها الله عن ابنه فكان ربنا قال هذا هو ابن الحبيب أقول له ما ينفعش طب أنا بكذب ربنا وهذه هي الشهادة أن الله أعطانا حياة أبدية واحد يقول إيه قيمة الشهادة دي دي طريق الحياة الأبدية ما هي عن طريقها هتدخل السماء عن طريقها يبقى لك ميراث أبدي هذه الشهادة أن الله أعطانا حياة أبدية وهذه الحياة هي في ابنه من له الابن له الحياة آية صريحة ومن ليس له ابن الله فليست له الحياة ليه احنا نفسنا نبشر العالم كله مش الآية دي ليه نفسنا كل الناس تؤمن بربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح لكي يكون لهم حياة أبدية ليس عن تعصب ولا عن أبدا لأن عندنا حاجة غالية قوي عايزين نديها لكل الناس من له الابن له الحياة من ليس له ابن الله ليست له الحياة عشان كده بترد على البدع اللي بتطلع كل شوية ان في طرق جديدة للسماء ممكن الواحد يبقى باخلاقه من غير ما يعرف المسيح ما ينفعش نودي الآية دي فين ده الحياة الأبدية هي في ابنه لو ما عرفتش الابن مالكش سكة مع مع السماء مفيش أبدية لمن لم يعرف الابن لمن لم يقبله لمن رفضه ده من رفضه جعل الله كاذبا لأنه رفض شهادة الله عن ابنه من لا يصدق الله فقد جعله كاذبا لأنه لم يؤمن بالشهادة التي قد شهد بها الله عن ابنه وهذه الشهادة أن الله أعطانا حياة أبدية وهذه الحياة هي في ابنه من له الابن فله الحياة ومن ليس له ابن الله فليست له الحياة هنختم الرسالة كتبت هذا إليكم أنتم المؤمنين باسم ابن الله وبيكتب للمؤمنين باسم ابن الله لكي تعلموا أن لكم حياة أبدية ده خبر مفرح الكلام ده بيتقال لنا ليه نحن الذين آمنا ونؤمن بربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح ابن الله الحقيقي لينا مكان في السماء إن تشبثنا بهذا الإيمان وعشنا حياة مقدسة تليق بهذا الإيمان لينا مكان في السماء لكي تعلموا أن لكم حياة أبدية ولكي تؤمنوا باسم ابن الله واحد يستغرب يقول هم مؤمنين باسم ابن الله ولا لسه هيؤمنوا باسم ابن الله ده هو في الأول بيقول كتبت إليكم أنتم المؤمنين بعدها بيقول لكي تؤمنوا هنا يبان ان الإيمان مش يا أبيض وأسود مش يا موجود يا غايب الإيمان بذرة تنمو في حياتك قد نكون كلنا هنا في الكنيسة المجتمعين عندنا إيمان لكن إيمان أقل من حبة الخردل لكن محتاج أن نؤمن أكثر وأكثر وأكثر ونعرف ربنا أكثر وأكثر وأكثر الإيمان ينمو الإيمان يدخل القلب ويكبر زي ما يقول يشبه ملكوت السماوات خميرة صغيرة أخذتها امرأة وخبأتها في ثلاث أكيال من الدقيق حتى اختمر الجميع أو بذرة تتزرع في الأرض وتطلع شجرة ضخمة تتآوى فيها طيور السماء فالإيمان ينمو بلا نهاية إحنا كلنا نقدر نقول إن إحنا مؤمنين وبصراحة نقدر نقول إحنا غير مؤمنين غير مؤمنين يعني بمعنى قليل الإيمان أو ضعيف الإيمان لأنه لو كان إيماننا أكتر من كده كان هيبقى شكلنا أحلى من كده كان هيبقى سلوكنا أجمل من كده كان هنبقى تعلقنا بالحياة الأبدية أكتر من كده كانت هتبقى شهادتنا للمسيح أقوى من كده إنما إيماننا ضعيف بيقول كتبت إليكم أنتم المؤمنين باسم ابن الله لكي تعلموا أن لكم حياة أبدية ولكي تؤمنوا باسم ابن الله هذه هي الثقة الثقة يعني إيمان التي لنا عنده إن طلبنا شيئا حسب مشيئته يسمع لنا الحكاية مش مجرد إيمان بابن الله بس ده في عشرة في دالة في ثقة بدل نؤمن بابن الله عندنا إيمان آخر أو ثقة إن طلباتنا مسموعة عند ربنا بس لازم تبقى إيه حسب مشيئته وعشان كده في واحد يقول أنا صليت كتير وربنا ما استجابش طب ما تراجع حتة حسب مشيئته دي ليكون الطلب مش حسب مشيئته لأنه في طلبات تبدو شكلها كويس بس ممكن ما تبقاش حسب مشيئته صدقوني حتى رفع التجارب قد يكون مش حسب مشيئته طبيعي ان الواحد اي تجربة يدخل فيها عاوزة تخلص لكن الله بحكمته ممكن يشوف انه مشيئته تستمر شوية كمان عشان خلاص الناس فخلاص اطلب وكمل الطلب انما اتركها لمشيئته انما في طلبات انت متأكد انها حسب مشيئته زي ايه زي طلب التوبة يا رب توبني فأتوب حسب مشيئته ولا لا طبعا مشيئته الله يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفته يقبلون السماء كلها تفرح بخاطي واحد يتوب لما تقول له عاوز اتوب يقول لك اهلا انا فرحان قوي بالطلب لما تقول له يا رب اديني حكمه يقول ايوه انا عاوز اديك حكمه اطلب يا رب اديني تواضع قلت أيوة تمام كده انا عاوز اديك تواضع يا رب خليني احبك واحب الناس اكتر واكتر كويس ده طلب حسب مشيئته تلاحظوا ان الطلبات الروحيه كلها حسب مشيئته ليك وللي حواليك يا رب نجي فلان من الشر رجع فلان لطريقك طبعا حسب مشيئته تطلب بمنتهى الثقة ليه لأنك عارف أن يحب الطلب ده أما الطلبات الأرضية قولها وقول بعدها إيه لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك إنما الطلبات الروحية حتى لو قلتش وراها لتكن مشيئتك أنت عارف أنها حسب مشيئته لأن هو موصي عليها في الكتاب هذه هي الثقة التي لنا عنده أنه إن طلبنا شيئا حسب مشيئته يسمع لنا فإن كنا نعلم أنه مهما طلبنا يسمع لنا نعلم أن لنا الطلبات التي طلبناها منه يعني بدل عارفين الحقيقة دي إذا إحنا متأكدين أن الطلبات اللي قلناها موجودة عند ربنا ما راحتش في واحد يتهيأ له لأن ربنا تأخر أن ربنا نسي أو ما سمعش لا لا ربنا سمع كويس وكتب عنه سفر تذكرة يعني ايه كأنه خد كده نوتس عنده انه الموضوع ده هيتحل بس في الميعاد اللي هو يحدده مفيش كلمة الواحد بيصليها ربنا مش سامعها مفيش طلب الواحد بيطلبه ربنا مش واخد باله منه أبدا نعلم أن لنا الطلبات التي طلبناها منه عارفين أن احنا يستجاب لنا اطلبوا تجدوا اقرأوا يفتح لكم اسألوا تعطوا إن رأى أحد أخاه يخطئ خطية ليست للموت يطلب فيعطيه حياة للذين يخطئون ليس للموت هيدينا مثل من الطلبات اللي حسب مشيئته أجمل طلب حسب مشيئته إيه هو رجوع الخطاة فلو واحد شايف واحد بيغلط ولسه ما ماتش خطية ليست للموت يعني لم تنتهي الخطية بموته يعني لسه عايش ببساطة ده أبسط تفسير فطالما هو لسه عايش يلا اجري صلي عشانه يا رب انقذه من خطيته يا رب غير اتجاهه يا رب توبه يطلب فيعطيه حياة للذين يخطئون ليس للموت توجد خطية للموت ليس لأجل هذه أقول أن يطلب دي حيرت بعض الآباء زمان قديسين يعني أبسط تفسير ليها وأسهل حاجة أن توجد خطية للموت ليس لأجل هذه أقول أن يطلب هي الإنسان لما أخطأ مات ولم يعد له فرصة توبة طب أنا هصلي له إزاي وهو ما عدلوش فرصة توبة افرض واحد رايح يقتل إنسان ومات ساعتها طب انا هصلي له ازاي ما هو لم يعد عنده مجال توبة واحد باع المسيح وهلك وهو بايع المسيح وبيجدف عليه وبيتريق عليه طب انا هصلي له ازاي دي خطية للموت هطلب من اجله ازاي وهو لم يعد له مجال توبة انما شوفوا اي خطية يعملها الانسان طول ما لسه عنده نفس ما تدخلش تحت الحتة دي ليه لأن رحمة ربنا واسعة جدا حتى التجديف على المسيح هو قال كده حتى التجديف على المسيح نفسه يغفر للبشر يعني بولس نفسه قال أنا كنت مجدف كان بيشتم المسيح أنا كنت مضطهد ومفتري ولكن تفاضلت نعمة ربنا علي جدا فكل طول ما الإنسان عايش قصاد عينينا احنا بنصلي له ربنا يهديه ويتوبه ويوصل ونوصل كلنا السماء ويمكن يسبقنا للملكوت إن وجد إنسان مات في خطيته من أجل هذا لا نستطيع أن نصلي زي يهوذا هل نقدر نصلي ليهوذا؟ ما نقدرش الكتاب قال انه هلك في خطيته لانه مات في يأسه بدون توبة الندم غير التوبة لكن ده لو كان طلب رحمة من ربنا كنا كلنا فرحانين بيه النهاردة وكان يمكن رجع بقى واحد من ال 12 وكل حاجة اتصلحت انما ده مات في خطيته هنصلي له ازاي ما نقدرش نصلي له ليس لأجل هذه أقول أن يطلب البعض ربطها كمان بخطايا الكراهية أظن أغسطينوس قال خطية الكره بالذات خطية موت لأنه قبل كده قال من لا يحب أخاه يبقى في الموت فواحد بيكره ومصر على الكراهية والانتقام طب ما هو هو مصر على الكره ده ما ينفعش يتناول لانه خلاص مخاصم ربنا نفسه ده لو مات هيروح جهنم لانه مصر على الانتقام والكره طب هنصلي له ازاي ممكن نصلي له ربنا يغير قلبه لكن هو يقبل توبته اذا ما كانش تاب وهو ما تابش لسه كل اسم هو خطيه وتوجد خطيه ليست للموت يعني ايه كل غلطه كل تعدي لوصيه ربنا خطيه وكل خطية إذا تركت بدون توبة هتموت الإنسان لكن التوبة هتشيل كل الخطايا بس التوبة لها زمن التوبة زمن اليومين دول عشان كده أهم عمل في حياة الإنسان هو التوبة أهم حاجة يعملها في حياته إنه يلحق يتوب إنما لو حوش كنوز الدنيا وما لحقش يتوب راحت عليه الأبدين نعلم أن كل من ولد من الله لا يخطئ بل المولود من الله يحفظ نفسه والشرير لا يمس برضو الآية دي بتلخبط ساعات يقول يعني واحد ما بيغلطش خالص لا هو يقصد الطبيعة الطبيعة الجديدة طبيعة المولودين من الله تعرفش تغلط عارف لما تقول لابنك يا ابني احنا ما بنعملش الحاجات دي انت عاوز تقول له احنا كعيله ولادي ما يغلطوش الغلطة دي مع ان هو ممكن يكون عملها بس انت بتوبخه بتقول له احنا مش بتوع كده فهنا يقصد المولود من الله لا يخطئ يعني الانسان اللي عايش كابن لله ما يعرفش يغلط ولو حاول الشرير يوقعه ما يقدرش عليه ليه لانه متمسك بالولادة الجديدة لانه متشبه بابوه السماوي مش هيعرف يغلط نعلم أن كل من ولد من الله لا يخطئ بل المولود من الله يحفظ نفسه معنى كده أنه معرض للخطأ إنما بياخد باله من نفسه لألا واحد يقول كده الإنسان اللي اتعمد ما بيغلطش أبدا نقول له لا ما احنا في رسالة يوحنا في أولها قال إن, إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا إذا نفترض أن في واحد بيغلط لكن هنا بيتكلم عن طبيعة الإنسان الجديدة الطبيعة الجديدة دي مش بتاعة غلط والشرير لا يمسه ما يقدرش عليه الشيطان ما يقدرش على أولاد ربنا احنا اللي بنديله فرصة احنا اللي بنيجي جنبه عشان يعضنا انما الشيطان جنب أولاد ربنا صغير أعطيكم سلطان على الحيات والعقارب وكل قوات العدو ولا يضركم شيء نعلم أننا نحن من الله والعالم كله قد وضع من الشرير برضو الإعلام ده مهم نعلم هنا يعني نؤمن ونثق ونفهم ونعي احنا بتوع ربنا والعالم وضع في الشرير يعني ايه ما زال ملك للشيطان الحقيقة دي لازم تبقى واضحة عشان واحنا بنتعالم نتعامل مع العالم لازم نبقى عايشين في حذر في حرص هنحب الناس جدا لكن بنحط حدود لألا نتزحلق ونشابه أهل هذا الدهر ونخسر مكانتنا كأولاد الله نعلم أننا نحن من الله والعالم كله قد وضع في الشرير ونعلم أن ابن الله قد جاء وأعطانا بصيرة لنعرف الحق إيه البصيرة دي؟ هي دي المعمودية لما الواحد اتعمد خد حاجة اسمها الاستنارة أو البصيرة بقى عارف الحقيقة المسيح جه العالم عشان يخلصنا ويفدينا اللي امنوا بالمسيح وتعمدوا دخلوا في ال... في الاستناره اتفتحت عينيهم تلاحظوا دايما الكنيسه تربط حكايه المولود اعمى بقصة المعمودية لدرجة حد التناصير في أيام الصوب الكبير إنجيل حد التناصير هو إنجيل المولود أعمى ليه؟ عشان تقول إحنا كلنا اتولدنا عميان والمسيح خلق عينينا من جديد خلقنا خلقة جديدة بالمعمودية عشان نشهد ونقول نعلم أن ابن الله قد جاء وأعطانا بصيرة لنعرف الحق نحن في الحق ما تتهزش مهما الدنيا كلها حاولت تلخبط أفكارك ما تتراجعش نحن في الحق أجدادنا الشهداء كان بيتحط قدامهم إغراءات وتهديدات وإنذارات وت- وعذاب وموت إنما كانوا مسكين جدا في الحق عارفين إن ابن الله هو الحق ولو طلعوا براه هيخسروا الأبدية نحن في الحق في ابنه يسوع المسيح هذا هو الإله الحقيقي والحياة الأبدية يبقى كل ملخص رسالة يوحنا الحتة دي المسيح هو الإله الحقيقي إله حق من إله حق نور من نور وهو ده الحياة الأبدية تمسك فيه تثبت فيه أنت ماشي في سكة الأبدية أيها الأولاد احفظوا أنفسكم من الأصنام ختام عجيب للرسالة أصنام دول ناس قديسين وبتكلمهم عن المحبة المثالية والإيمان بالمسيح الإله المعلش هيفضل الشيطان يحاول يوقعهم في الأصنام طب هو في أصنام اليومين دول؟ في الأصنام شغالة من جيل إلى جيل لا تكن لك آلهة أخرى أمامي في أصنام الجسد وفي صنم الشهوات وفي صنم المراكز وفي صنم الفلوس احفظوا أنفسكم من الأصنام لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد أمين